هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث رباني
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله هو أنا لحد إمتى هفضل أقول لكم كيف حالكم مع الله وما تعرفوش تجاوبوا متى سأسمع إجابة ترضي الله في هذا السؤال اللهم اغفر لنا وارحم تقصيرنا اللهم اجبر كسرنا واغفر تقصيرنا أيها الإخوة طب أسأل السؤال من وجهة تانية هو احنا هنخلص من المولد اللي احنا فيه ده امتى زي ما قال الأخ الكريم هي كلمة واحدة يا رب قولوا يا رب آه يا رب يا رب نخلص بقى يا رب نخلص على خير نسأل الله جل جلاله أن يقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويعمل ويحكم فيه بالكتاب والسنة اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم حكم فينا شريعة نبيك اللهم أقم الدين وحكم الشريعة يا رب هذا هو اللقاء الأخير مع السبعين ألفا من هيلحق الصبر اللهم ارزقنا الصبر السبعون ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب آخر صفاتهم الصبر واعلموا أيها الإخوة انا عايزك لما تسمع الكلمه دي يا يا محمد يا سمير تعمل كده الله يا سيدي كده يعني انتشي صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، الصبر واعلموا أيها الإخوة وأحدثكم من خبرة الزمان وتاريخ الأمم أن الصبر في العمل للتمكين هو أشق الأعمال أشق الأعمال على الإطلاق الصبر ولذلك كان الامتحان الأكبر لأصحاب النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان الامتحان الأكبر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الصبر الصبر على الأذى قلت في خطبة الجمعة الفاتت نقطة آه نقطة حلوة نقطة دي بس عذبتني ليلة بكاملها أرأيت لو أنك بلال لو كنت أنت بلال بن رباح اسود ويجروك بحبل من رقبتك الأطفال يلعبوا بيك في شوارع مكة تصبر وتطيق ابن القيم لما بيحكي بيقول في فرق بين الصبر والعزم على الصبر يعني أنا بقول لو أنا ابتليت هصبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتدرون من الرقوب فيكم قالوا الرقوب فينا من لم يترك من لم يخلف أحدا من ولده معلش الرقوب يعني المقطوع قالوا لهم تعرفوا مين المقطوع قال لهم المقطوع اللي ما سابش حد من ولاده اللي ما خلفش مات وما سابش عيال فقال الرقوب من أمتي من لم يقدم أحدا من ولده اللي ما ماتلوش ولاد صغيرين هو ده اللي ملوش حد مستنيه هناك فأنا قلت لما أنا قريت الحديث ده أنا نفسي حد من ولادي يموت فربنا أكرمني بولدين توأم وماتوا كان آه، اسمهم يحيى وياسر فلما ماتوا وشلتهم على ايدي كده ورايح ادفنهم عجزت عن الصبر او كدت اعجز الكلام سهل والوصف سهل والعلم سهل بس تحقيق الكلام ده صعب عشان كده لما بقول لك لو انت بلال تعير بأمك يقال لك يا ابن السوداء تستحملها دي يا ابن الأمة أكنت ترضى تطيقها الصبر عشان كده الناس دول كبروا بإيه كبروا بالصبر بالصبر يرتفع القدر ابن القيم بيقول أن أحد الناس قال يا رب أحببتك حبا لم يحبكه أحدا من أحد قبلي فكيف ما شئت فاختبرني فابتلي بحصر البول ربنا امتحنه بس بإيه حصر البول يعني آه، حرقان في البول مش حرقان بقى ايه حصر فكان يمشي في الشوارع ودموعه تسيل على لحيته يمسح رؤوس اطفال الكتاتيب ويقول استغفروا لعمكم الكذاب لما ابتلي ايه لم يصبر اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب اللهم ارفع عنا البلاء اللهم ادفع عنا البلاء اللهم احفظنا من البلاء اللهم احرسنا من البلاء اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا آمين يا رب كنت بقول لو أنك عمار ابن ياسر طعنت امك بحربه في فرجها بحربه في فرجها فماتت اكنت تصبر لهذا ارايت بلال يوضع على صدره الحجر العظيم ويجر في صحراء مكه فيمزق الحصى ظهره وهو يقول احد احد احد والله لو اعلم كلمه هي لكم اغيظ لقلتها انت ده تصبر لده ارايت لو كنت في الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم سنتين قالوا اربع سنين اربع سنين يا عم الحاج اربع سنين مش لاقيين ياكلوا بيقرشوا الحجاره ومعاهم الاطفال والنساء وكان اهل مكه كلهم يبكوا لما يسمعوا صراخ الاطفال مش لاقيين الميه يشربوها سيدنا سعد خال النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبول وهو بيتبول ميه اعزكم الله سمع الميه البول بيقرقع بص لقاها ايه حته جلده خد الحته الجلده وغسلها من البول وراح حطها نشفها على النار وفركها وسفها انت تطيق كده تصبر على كده اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله نحن نريد امه تصبر على هذا يقولوا لنا هيجوعوك ونقول مستعدين نجوع لله هيعذبوك ومستعدين نتعذب لله هيموتوك طب يا ريت نموت لله الامه دي هي اللي تقف بقى امام طغيان كل الطغاه الصبر وما فقدت امه عزها الا بترك الصبر دايما الدعوه في مصر وفي كل المراحل السابقه يضيعها الاستعجال وعدم الصبر الاستعجال وعدم الصبر فاللهم ألهمنا الصبر واجعلنا من أهله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر قال عمر رضي الله عنه أفضل عيش أدركناه بالصبر ولو أن الصبر كان من الرجال لكان رجلا كريما شوف الكلام بقى شوف سيدنا عمر بقى لما يقولها لك صح الله يرحمه كان في واحد بيحضر معانا زمان هنا يقول لك بيجيبها الوش في الوش كده شغال مش اكسدامات اه كده لو كان الصبر رجلا لكان رجلا كريما اللهم اجعلنا من الصابرين وقال علي بن ابي طالب الصبر مطيه لا تكبو ركوبه ما تقعش اللي يركب الصبر ما يقعش ابدا وقال الحسن الصبر كنز من كنوز الجنه لا يعطيه الله الا لعبد كرم عنده يبقى الصبر عطاء سيدنا النبي قال كده وما اعطي احد عطاء اوسع من خيرا واوسع من الصبر عطاء يبقى ربنا بيدي حد الصبر وينزع من حد الصبر فاللي ربنا يدي يديله الصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من الصابرين هو كريم عند الله قال عمر بن عبد العزيز ما انعم الله على عبد نعمه فانتزعها منه واعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا ممن مما انتزع يعني لو ربنا خد منك أي حاجة أي حاجة اللهم عافنا ولا تبتلينا قال الله ولنبلونكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم الصبر قال عمر بن عبد العزيز ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه وأعاضه مكانها الصبر إلا كان ما عوضه خيرا مما انتزعه وقال ميمون بن مهران ما نال أحد شيئا من ختم الخير فما دونه إلا الصبر اللهم اجعلنا من الصابرين الصبر أيها الإخوة زي ما قلنا المرة اللي فاتت ثلاث أنواع الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على البلاء الصبر على الطاعة صبر عظيم جدا وعشان كده بقول أن أخطر آفات شباب زماننا الاستعجال وعدم الصبر الصبر في إيه بقى الصبر على الطاعة شاب النهاردة قاعد معايا وفكر ان هو خلاص كده وصل وبقى ولي من اولياء الله الصالحين يا ابني لسه بدري بدري قوي قلت لكم المره اللي فاتت ان احد السلف بيقول لي حرست قلبي عشرين سنه عشرين سنه التاني قال عالجت قيام الليل عشرين سنه التالت قال دافعت شهوتي عشرين سنه يبقى قضية عشرين سنة ده ده البداية يعني الخطوة الأولانية بتقطع في قد إيه؟ في عشرين سنة اللي مستعجل النهاردة ومفكر إن هو خلاص كده بقى وصل بقى عالم بقى رباني بقى شيخ كبير بقى لسه يا ابني بدري لسه كتير قوي ده احنا بنقول العشرين سنة دول الخطوة الايه ده الشبر الأول ده الشبر الأول لسه بقى الشبر الثاني ولسه الشبر الثالث وبعدين الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب فلذلك أيها الإخوة بنقول أن الصبر على الطاعة ده أن تصبر على الطاعة حتى تثمر وتصبر على الثمرة حتى تنضج وتصبر بعد النضج حتى تؤتي الثمرة ثمرتها لازم تصبر الصبر على الطاعه وهو من أجمل أنواع الصبر قلت لكم المرة اللي فاتت معلش أعيد تاني إن الواحد يقف يقرأ قرآن وكل ما يهم إن هو يركع إيه يصبر صبر نفسك كمان آية طب الربع ده كمان طب خلينا أكمل الجزء مش سيدنا عبد الله بن مسعود عمل كده صلى ورا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاستفتح بالبقرة فقلت يركع عند مئة فانطلق صلي عليه قال لك يا رسول الله يصلي في 100 آية ويركع بعد 100 انطلق ده أحمد سعيد منورنا النهاردة هلا هلا هلا هلا والله آه قلت يختم بها 256 268 273 286 فانطلق استفتح في النساء فقلت يركع عند مئة فانطلق حتى ختمها قلت يركع بها فاستفتح في آل عمران هي دي قال له ايه طلعوا يحجوا قال له انا عايز اشرب انا هموت من العطش قال له طب في قدامنا عين هنا رائعة ان شاء الله هتعجبك بس بعد 20 كيلو بعد ما وصل عند العين قال له لا اصبر سيبك من دي والله انا افتكرت دلوقتي عين بعديها بعد 100 كيلو لكن هتخليك تنسى كل المية اللي شربتها في حياتك وصل عند قالوا استنى مش دي ده التانية لسه بعد 100 كيلو اصطبر شوية وصل للي بعدها قال له بقول لك ايه ما فاضلين 100 كيلو على مكة بقى ما تيجي نشرب من زمزم ثم قال له وهكذا تقطع الحياة مشيها بقى زق يوم ورا يوم بالايه بالصبر بالايه يا تقول بالصبر آه بالصبر بالصبر اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله دي الصبر على الطاعة الصبر على الطاعة صبر إسماعيل على الذبح وصبر أبيه إبراهيم على تنفيذ أمر الله ول- وإذ ابتلى إبراهيم ربه بإيه كلمات فأتمهن كان ابن تيمية رحمه الله يقول الصبر على أداء الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات وأفضل فإن مصلحة فعل الطاعة أحب إلى الله من مصلحة ترك المعصية ومفسدة عدم الطاعة أبغض إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية صبر على الطاعة اتنين الصبر عن المعصية يا إخوة عايز أعلمكم حاجة قبل ما أموت قول لي احنا متعلمينها وفاهمين اكتر منك ماشي خلينا نفكر بعض ما يجراش حاجه صلي على الرسول صلي اصل في واحد بعت لي رساله قال لي لما تقول في التلفزيون ما تقولناش اعلمكم عشان ممكن يكون قاعد قدامك ناس متعلمين احسن منك قلت له انا اسف حقكم عليا مش هقول كده تاني صلي على الرسول صلي صل- صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه الصبر عن المعصيه الصبر ايه عن المعصية عن المعصية يعني لما تراودك معصية اعمل ايه صبر نفسك قول ايه هتعدي قدامك واحدة متبرجة ما تبصش قول عدي دي ممكن تعدي اللي بعديها اجمل منها عديها دي اصبر عندي هو هو انا عايزك تتعلم التسويف في المعصيه التسويف التسويف زي ما انت بتسوف في الطاعه كده تيجي تقوم الليله دي فيقول لك ايه الليله دي بقى احنا تعبانين والراجل ده تعبنا في الدرس وعرقنا خلينا ننام الليله دي ونقوم بكره عشان يبقى صبح جمعه ويجي بكره آه، الليله دي ليله الجمعه بقى ليله مفترجه وهروح ازور العيله واعمل واسوي ومش هينفع ان الليله دي نقوم خلينا ايه يوم الجمعه برضه ابقى نايم بالنهار كويس تيجي يوم لا انا صبح بكره بدري عشان عندي شغل الصبح لازم انام بدري وبقالك سنين كل يوم يجر يوم ولسه ما قمتش كل اول شهر نقول لك تصدق لك بحاجه طلع لك قد 30 40 جنيه كده مره واحده صدق تقول معلش اصل الشهر ده انا مزنوق شويه باذن الله الشهر الجاي ده وعد البيعه الجايه آه، البيعه الجايه آه، قبل ما ادخل الفلوس البيت هتصدق وكل مره تطلع للفلوس فورتيكا قبل ما تيجي صح؟ وبقالك سنين ما انتش عارف تتصدق التسويف ده عايزين نعمله في الايه في المعاصي في المعاصي اللهم تب على كل عاصم مسلم بنقول لواحد مدخن اما تيجي تطلع سيجاره قول ايه طب خلي دي كمان شويه اديها ساعه كمان وبعد ساعه قول اديها ايه آه كمان ساعتين وبعد ساعتين قول ما تاكل السجاير النهارده خلينا نبدا سجاير من بكره ايه رايك اه يبقى احسن برضه وهكذا اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب اللهم تب على المدخنين وبغض اليهم التدخين اللي اللي بيبص على الذنوب والمعاصي انت محتاج تمن التلفزيون يلا انزل بيعه بيعه وال 400 500 جنيه هات بيهم لحمه وحطهم في الفريزر احسن لك والله احسن لك وانفع وهكذا سوف في المعصيه ده اسمه الصبر ايه عن المعصيه كلما راودتك نفسك على معصيه فسوف لها لا طيب نصلي ركعتين وبعدين نشوف الفيلم وبعد ما تصلي ركعتين قول بقى واحد صلى ركعتين يتفرج على فيلم برضه ده معناه ان الركعتين لم يقبلوا والله لو ربنا قبلهم ما يوريني فيلم ابدا آه وهكذا خليك دايما تراعي نظر الله اليك انشغل عن نظر الناس هيجي معانا بقى في قصه الايه الاقرع والابرص والاعمى آه، ابن القيم قال أن الصبر ثلاثة أنواع صبر بالله وصبر لله وصبر مع الله قال الله واصبر وما صبرك إلا بالله بمناسبة بقى الصبر محدش يستعجل الليلة دي لأننا معانا النهاردة شيخين وهنعملها سحرة آه، للصبح وخصوصا ان انا هغيب أربعين يعني اسمحوا لي المرة دي للأسف ان انا وانا كنت خايف اقول لكم الحتة دي احسن تزعلوا مني بس سامحوني مضطر يعني الاربع الجاي والاربع اللي بعدين انا مش جاي فالليلة دي بقى معانا للايه للصبح اه واحد قام اهو خليه يقوم مين وراه ها مين تاني قايم وروني كده اللي هيقوموا بسرعة صلي على الرسول اتفضل انا عارف انا عارف اتفضل انا بمسح معاك آه، صبر بالله واصبر وما صبرك إلا بالله لأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء عشان كده قالوا الصبر بالله بقاء الصبر بالله إيه؟ بقاء يتحمل الأثقال فإذا كان الصبر بالله لا بالخلق ولا بنفسه كان لقلبه وروحه وجود آخر وشأن آخر غير ما كان بنفسه واحد يقول أنا هصبر وأكتر من كده هصبر احنا قلنا ان ده عزم على الصبر مش حقيقة الصبر ولو ابتليت بأقل من كده ها؟ ما تقدرش من ت- تصبر إلا أن يصبرك الله واصبر وما صبرك وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم الثاني الصبر لله أن يكون الداعي للصبر محبة الله الصبر لله قال الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم والذين صبروا ايه ابتغاء وجه ربهم يعني ايه يعني احيانا كتير انا اقول ايه طب انا هصبر اما اشوف اخرتها وعاقبة الصبر الجميل جميلة لا شك لكن في ناس مش بتصبر عشان العاقبة الجميلة دي ده هو بيصبر لمين لوجه الله بصبر وانا مش مستني مش مستني فرج مش مستني جزاء مش مستني ثمرة ونتيجة أنا صابر لأن الله أمرني بالصبر بس بس صبر بس صبر وبس يعني هتقول لي اصبر لحد امتى هو ما بيقولش اصبر لحد امتى هو صابر التالتة الصبر مع الله آه، الصبر مع الله ده أغلى شيء وأندر شيء من النوع النادر الذي لا يوجد وهو دوران العبد مع مراد الله منه يتوجه معه أين توجهت ركائبه وينزل معه أين حطت مضاربه فهو قد جعل نفسه وقفا على محاب الله الصبر مع الله ألا ترى نفسك انك انت تبقى مع الله مش شايف نفسك بمعنى عمرو بيعمل كده ده انا عمرو لازم اعمل كده ده هو وضعي الطبيعي ان انا اصبر كده ده صبر للنفس اما الصبر مع الله مفيش نفس هو مش شايف نفسه نفسه ملهاش وجود هو صابر ومش شايف انه صابر اذا بقول كده بعض الناس آه، م- مبتلى بال اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض واحد مبتلى بالمرض يقول بس انا الحمد لله صابر هو شايف انه صابر التاني ايه عارف لما قالوا له اصبر قال اصبر على ايه على البلاء اللي انت فيه هو فين البلاء المرض يعني هو فين المرض ما فيش مرض ولا في بلاء ولا في اي حاجه ولا في صبر اصلا ده هو يقولوها بقى ايه فاني عن نفسه هو مش شايف يعني إيه إيه إيه بيقولوا له اصبر عارف لما رجل فقد عينيه فقالوا له ما اشد العمى على من كان بصيرا فقال اسكت احيانا معلش انا اسف ان انا اقول كلام الراجل ده هنا كده واحد واحده بت كانت بت- مش عارف بتتصل بيه بتقول له ايه فقال لا يا وليه نامي نامي عشان تصحى فهي كده قال له اسكت اتنيل يعني على عينك قال له اسكت والله وددت ان الله وهب لي كنه محبته ثم لم يدع لي جارحه الا اخذها قال له بس ربنا يحبني وياخد ايديا ورجليا وعينيا ومخي ودو- وبطني وإيدي- و- وما يخليش عندي حاجه خالص بس يحبني يا رب حبنا وارضى عنا يا رب واسترنا واعف عنا يا رب فالصبر مع الله وفاء الوفاء لله لا يزيغ القلب عن الإنابة ولا الجوارح عن الطاعة فتعطي المعية حقها من التوفية قال الله وإبراهيم الذي وفى الوفاء مع الله هي دي انك تبقى يا عم شرف وفي لله وفي لله اللي سترك في كذا وعافاك من كذا واعطاك كذا ووهبك كذا ومن عليك بكذا ويسر لك كذا وصرف عنك كذا الوفاء بقى انك ما تنساش لربنا الجميل ده ابدا تعرف يا عم الشيخ عبد الله جميل لله عليك في حياتك اه قول ده انا غرقان في جمايل ربنا علي واخطر حاجه ان تعتقد انك لا تستحق ما انت فيه لسه امبارح كان جرى حوار مع احد المشايخ الكبار ان فلان ما بيعترفش بالجميل فلان بيتكلم عن حال من الاحوال يعني بنقول ايه ان ممكن يكون في الو... في في وضعك الدنيوي ان فلان تحسن اليه و حاسس ان انت ما عملتش حاجه معاه احنا بنتكلم مش على شخص فلان وانما على حال حال حال فكان الجواب كنت بقول ايه وعايزك تفهم الحته دي عشان حاول تشوفها موجوده في قلبك ولا لا ها انت اسمك ايه يا اسمك ايه سامح تامر الواد تامر ده اهو يا ترى حاسس في قلبه ان هو في الدنيا دي مش واخد حقه وانه يستاهل من ربنا اكتر من كده هيا تامر هيا تامر قول يا تامر هي دي اللي حاسس والله الدنيا دي لو انصفت كنت انا اللي بقى قاعد على الكرسي ما كان محمد حسين يعقوب ايه اللي قعده القعده دي انا بقول كده ان بعض الناس حاسس لو الناس تقدر ولا حازم ابو اسماعيل ولا بتاع ولا الكلام ده كله انا اهو انا اهو بعض الناس حاسس في قلبه من قلبه والخطر يا عم السني ها ابو تلفيحه ايوه انت آه، الخطر ان ربنا شايف من قلبك ان انت بتقول عليه انه ظالم وما ادكش حقك خطر قوي إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا وشوف يا عم أبو الفتوح يقول إيه وإن تك حسنة يضاعفها لا ده اوعى تفكر اللي انت واخده ده ده حقك لا ده انت ما تستاهلش حسره ده هو مديلك ايه مضاعف مش انتوا شهدتوا معايا قبل كده ورفعتوا ايديكم قلت لكم كريم مين يشهد انه كريم معايا اه انا اشهد انه كريم بايديا الاثنين كريم جل جلاله كريم فانا اشهد ان اللي احنا فيه ما نستاهلش عسر معساره بالعكس انا اشهد من قلبي والله يرى من قلبي الان لولا امن الله علينا لخسف بنا بس هو كريم وحليم ولطيف وصبور جل جلاله احنا قلنا الكريم الذي لا تتخطاه الامال يعني مهما تبلغ امالك ربنا كرمه اكبر منها لذلك بنقول الصبر مع الله اللي هو الوفاء لله أن تعتقد أن ما أنت فيه من النعم لا تستحقه أصلا أصلا ما تستاهلش كنت بقول للواد كده لما اتكسر دراعه أنت أصلا تستاهل كسر رقبتك بس ربنا كريم لطف بيك وكسر لك دراعك بس لكن في الأصل إيه؟ آه أنت تستاهل كسر رقبتك فمن لطف الله وكرمه إن ربنا لطف بيك وعافاك وكسر لك بس دراع بس دراع الشاهد إيه يا إخوة أن مراتب الصبر أربعة ده يعني معلش أنا أنا بحاول أختصر عشان ندخل على قصة الأقرع والأبرص والأعمى ونسمع الشيخ محمد جابين والشيخ عبد الله كامل فبديكوا البهريز الخلاصة الصبر على الطاعة الصبر على المعصية الصبر على البلاء نمرة اتنين الصبر لله الصبر بالله والصبر لله والصبر مع الله ثلاثة مرتبة الكمال وهي الصبر بغير انتظار الاجر بل لان الله يستحقه يكون صبره مبتغيا وجه الله النوع الثاني من انواع الصبر ان يكون العبد صابرا لا لهذا ولا لهذا يعني لا صابر ابتغاء وجه الله ولا صابر في انتظار اجر الصبر بل صبر البهائم والحيوانات نقول له اصبر يقول ايه طب انا هعمل ايه يعني هخبط دماغي في الحيطه انا هصبر وخلاص يعني لو ما صبرت مش دي كلمه بنسمعها كتير تقول له اصبر يقول لك انا لو ما صبرتش هعمل ايه يعني انا هصبر وخلاص ده صبر ليه ده صبر البهائم والحيوانات المرتبة الثالثة من فيه صبر بالله وهو مستعين متوكل على حوله وقوته مستعين متوكل على حول الله وقوته متبرئ من حول نفسه وقوته ولكن صبره ليس لله وانما صبره فيما هو مراده من الله هو صابر يعني بنقول له ايه انا بيقول انا عايز مئة الف جنيه نقول له اصبر اصبر وربنا هيديك فيصبر فعلا لله علشان ربنا يديله ومثل هذا ليس له في الآخرة شيء انت قلنا لك ما تسرقش وهيجي لك رزقك قال طيب انا هصبر مش هسرق ولا هنصب ولا هنهب وانا واثق في وعد الله ان انا اذا صبرت هيديني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من انا هسيب لربنا بس على شرط مش على شرط انا هسيب لربنا وانا أ- أ- ارجو ان ربنا يديني احسن من اللي انا سبته فعلا ربنا يديله بس لما ربنا يديله يبقى له ايه ولا حاجه هذا ينال مطلوبه ويظهر ويظفر به ولكن لا عاقبه له لا عاقبه له الرابع من فيه صبر لله ولكنه ضعيف النصيب من الصبر به والتوكل عليه والثقة به والاعتماد عليه ضعيف عاجز مخذول في كثير من مطالبه هو في صبر بس صبره ضعيف ما بيطولش قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فأرى لم يستجب لي فيستحسر ويترك الدعاء هي دي حال كثير من الناس انه دايما يمشي نص الطريق نص الطريق بس يعني يصبر في الركعتين او يصبر في قيام الليل لحد قبل الفجر ويروح نايم ويضيع الفجر عاجز ضعيف بطيء وهذا مخذول لأن الموفق المسدد المعان يعينه الله على الإكمال تلاقيه بدأ يحفظ القرآن شوية بطل شوية وراح مبطل خمس قرآن اصبر هتكمل وتبقى مع أهل القرآن ما بيصبرش قاعد يتعلم من شيخ شوية وطفش اصبر ما بيصبرش على حاجة ويكملها أبدا وده مخزول حال المؤمن الضعيف ولكن بيقول إيه وربما كانت عاقبته شر العواقب الخب أن يختم له بشر خلي بالك من الكلمة دي ولو ما فهمتهاش ارفع ايدك وانا اترجم ابن الجوزي قال من اولها صلى الله عليه وسلم والله انا بحبك يا عم أبو الفتوح صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم وانا بحبكم كلكم في الله والله و- وزي ما قلت كده ان انا آه، آه، آه، ما بقى قاعد في وسطيكم وبقى مش عايز اروح فالشاهد ايه كان آه، ال- ال- بي- بيقول ابن الجوزي ايه يقول وشر انواع الخذلان ان السفينه عندما تقترب من المرسى ياخذها الجرف فتغرق حاضر طب صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اخطر حاجه انك تبقى ها خلاص هتوصل يعني شايف المرسى ال- السفينه شايفه الايه اللي بتقولوا عليها المرسى اللي هو ال- ال- الرصيف رصيف المينا شايفاه ودب تخبط وتغرق عند الرصيف عانى في السفر شهور وسنين وجاء عند ما هيوصل غرق هو ده الخطر انك انت تفضل تجاهد انك ما تغلطش سنين طويله وتيجي غلطه هايفه تضيع كل اللي فات طب كمل بقى اصبر فضل ايه فضل تكه قلت لكم زمان ان واحد سال عنتره ابن شداد عارفين عنتره عنتره ابن شداد آه، قال له ايه ما هي الشجاعه قال الشجاعه الصبر قال كيف قال هات اصبعك اعضه وخذ اصبعي فعضه قال له خذ اصبعي عض, عض انت هنا وهات اصبعك اعض انا فعض عنتره وعض الرجل فصرخ الرجل اه فقال له لو لم تصرخ انت لصرخت انا قال له ايه قال له انا صبرت فانت صرخت ولو أن ولو انت صبرت كنت انا صرخت هي فضل ايه اما تيجي تصرخ قول ايه ط- طب اديله حته كمان ها ه- هيصرخ هو اهو ها اصبر كمان حته لحد هو ما يصرخ وانت ايه صابر الصبر عشان كده فاكرين القصه بتاع زمان شفتوها انتوا لما حطينا الزيت على ميه اذا وضعنا في الاناء زيت حطينا الزيت تحت ثم وضعنا فوق الزيت ماء حطينا الميه فوق فان الزيت يرتفع فوق الماء صح الزيت يعمل ايه يطفو فوق الميه فيقول الماء للزيت الميه تقول للزيت فيقول الماء للزيت لما ترتفع علي وانا انبت شجرتك اين الادب ازاي تطلع فيا وانا اصلا اللي, اللي, اللي نبت شجره الزيتون اللي انت منها اصلا اين الادب فيقول الزيت للماء انت تجري في رضراض الانهار على طلب السلامه اما انا فصبرت على الطحن والعصر وبالصبر يرتفع القدر قال له انت بتتكلم في ايه انت قاعد تجري في الارض وفي الطين لو قابلتك حته عاليه تعمل ايه تلف حواليه اما انا الزيت بيقول فصبرت على الطحن والعصر وبالصبر يرتفع القدر فيقول الماء للزيت وان فاني انا الاصل قال له ولو برضه انا اصلك فيقول الزيت للماء استر عيبك فانك ان قارنت المصباح انطفأ اما انا فلا قال له اسكت انت لو حطوك في اللمبه تطفي اما انا لما يحطوني للمبه توهوج هو كده الصبر يعمل اللهم اجعلنا من الصابرين اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من اهله آه الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو صلى الله عليه وسلم لو ان احنا ما اتكلمناش بقى على الصبر على البلاء الصبر على البلاء ايها الاخوه بعد ما اتكلمنا على الصبر على الطاعه والصبر عن المعصيه احنا خلاص عرفنا موضوع الصبر عن المعصيه هتفوت اول واحده وتاني واحده والتالتة مستنين انت الايه وتفوت الرابعه كمان والعشرة والمية والألف وتبطل تبص على نسوان اللهم تب علينا يا رب لحد ما تشوف الحور اللهم ارزقنا رؤية الحور العين في الجنة يا رب العالمين اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم في الجنة يا رب الصبر على البلاء بضاعة الصديقين فإن ذلك شديد على النفس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم ارزقنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اليقين في ايه في ان الله لم يبتلك ليهلكك ليس دوما يبتلي ليعذب بل قد يبتلي ليصطفي ويهذب الصبر من اكد المنازل في طريق المحبه والزمها للمحبين وهم احوج الى منزله الصبر من كل منزله ومن هنا كانت محبة أكثر الناس محبة كاذبة لأنهم كلهم ادعوا محبة الله فلما امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة المحبة ولم يثبت معه إلا الصابرون اللهم اجعلنا من الصابرين فلولا تحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر لما ثبتت صحة محبتهم ولهذا وصف الله خاصة أوليائه بالصبر فقال عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنا وجدناه صابرا كنت بقول يا دي يا محمد فاكر سيدك خباب رضي الله عنه سيدنا خباب بن الأرت تقدر كانت كان كان هو عند سيده فأسلم فكانت تولع النار لحد الجمر ما يحمر وتنيمه فوق النار وتقفل عليه قال فوالله ما أطفأ لظاها إلا ودك ظهري التضحية بالشحم يا عم عبد الله ودك ظهره يعني الدهن بتاع ظهره هو اللي بيطفي الجمر هو ده الصبر المحبين صبر المحبين نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الصبر الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم أبرص مرض البرص مرض جلدي هل هو ال الايه ولا غيره هو مرض جلدي اسم مرض البرص اللهم عافي كل مبتلى لم يعرف له علاج إلى الآن ودايما يا إخوة المريض بيبقى زي ما بيقولوا كده المريض بيتعلق بقشاية نفسه انه يشفى بأي وسيلة بأي وسيلة يشفى لأن المرض اللهم إنا نعوذ بك من المرض اللهم عافنا من المرض اللهم عافي كل مريض مسلم المرض مشكلته النفسية أكبر من نفس المرض يعني إحساس المريض إن هو مريض أحيانا بتبقى المشكلة النفسية للمريض شفقة الناس عليه انا مش عايز اشوف في عينين الناس نظرة شفقة ان انا محل شفقة الناس مثلا مثلا وقد تكون مشكلة المريض نفسه مشكلته انها تعطله عن اداء بعض المهام التي هو يفتخر بها ان ان المرض هيعطله عن حاجة هو شايف ان كينونته قائمة بهذا العمل فالمرض يعطل يقطعه عن العمل ده يقوم هو متعقد نفسيا انه مش هيقدر الم... المقصد ان الاشكال في المتاعب النفسية للمريض اكتر من المرض نفسه ولذلك آه العلاج النفسي شوف لا امريكا ولا المانيا اصل في ناس اتعالجوا في امريكا وتعالجوا في المانيا تعالجوا مش عارف فين يقول لك مهم جدا يعني مش عارف ينفع اقول كده ولا لا انا اتعالجت مره بره فقبل ما ادخل المستشفى قولي الفندق انت تحب لون الستاير يبقى ايه تحب لون البلاط يبقى ايه تحب لون السرير يبقى ايه تحب اللي يخدمك راجل ولا امراه طب الراجل ده عربي ولا انجليزي ابيض ولا اسود آه طويل ولا قصير تخين ولا رفيع آه تاكل ايه تشرب ايه كل ده تمهيد ايه نفسي تحب الشمس تطلع من هنا ولا من هنا ولا من هنا ولا من هنا كل ده علاج نفسي قبل ما تدخل والاخر مفيش الشاهد ايه خلاصه الكلام انا عايز اقول خلاصه الكلام ان الاسلام اعاضك عن كل هذا بكلمه واحده ان الذي امرضك هو الله الله الذي يحبك بس انا ارتحت نفسيا ان اللي ابتلاني بده مين الله الله حبيبي اللي هو بيحبني ومن حبه أعطاني هذا المرض هو قال كده إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط فلذلك ايوه ده العلاج النفسي بدل لون الملايه ايه ولون السرير ايه ولون البلاط ايه والخدام شكله ايه مش ده الموضوع بقى العلاج النفسي ان انا اصلا راضي لأنني أعلم أن الله الملك جل جلاله لن يستفيد من تعذيبي قال الله ما يفعل الله بعذابكم ربنا يستفيد ايه من تعذيبك الله لا يريد ان يعذبك بل يريد ان يرحمك كن على يقين من هذا دايما اقول لك ارحم بك من امك واعلم بمصلحتك من نفسك فلذلك بنقول ايه اقرع وابرص واعمى اراد الله ان يبتليهم اراد الله ان يبتليهم قال لا مش هم كده هم مبتلين ولا لا ما ده مبتلى بالقرع وده مبتلى بالبرص وده مبتلى بالعمى قال لك لا فيه دليل على ان البلاء البلاء في الدين مش البلاء في الدنيا مهما تكن الدنيا ما تنساش كلمتك يا شيخ رأفت يا ابني دي دنيا اي حاجة بقى غير الدين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يبقى دام البلاء بعيد عن دينك ما يبقاش بلاء لا تسميه بلاء عشان كده ابن القيم قال كلمة رائعة جدا قال وأهل البلاء على الحقيقة هم أهل معصية الله يبقى واحد مبتلى بشرب السجاير واحد مبتلى بالنظر للنسوان واحد مبتلى بمرة يحبها أو يمشي معاها في الحرام واحد مبتلى بأكل الحرام واحد مبتلى بالنوم عن الصلاة صلاة الفجر ولا غيرها ده البلاء الحقيقي أما واحد مريض ده مش مبتلى ده مرحوم مرحوم أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا وده يدلك بقى أنت اسمك إيه يا حليق أنت محمد صالح ربنا يهديك يا محمد يا صالح ويتوب عليك وأحمد سعيد والسامعين وكل هؤلاء السامعين يا رب اهدينا وتب علينا يا رب اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد تبت علينا جميعا وغفرت لنا وعفوت عنا شوف يا محمد يا صالح أراد أن الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا لما جالهم الملك وكلمهم هم ما يعرفوش ان ده ملك ولا يعرفوا ان ده ابتلاء هي دي اما تفهم الدنيا الناس دول اقرع وابرص واعمى ابرص واقرع واعمى عايشين في عقد نفسيه هتسمعها دلوقتي وهو بيقول له ما تشتهي قال له نفسك في ايه قال جلد حسن ولون حسن قد قذرني الناس مشكلته النفسية ان الناس قرفانة منه الناس خايفة منه اه انا مش عايز اقول بس يعني احتمال يكون بيقول ايه الصدفية اللي هو مرض ال ال او او البهاق ما اعرفش المهم يعني اللي هو المرض اللي هو ايه البرص ده المرض ده مش معدي لكن اللي يشوفه يقشعر فهو ده اللي هو ده اللي معقده هو ده اللي مش مخليه راضي لولا نظر الناس كان رضي كان رضي بيه قال له قد قذرني الناس بقول لك بقى اهو اللي يفهم الدنيا هم لما جالهم الملك ظن قال يا الله دي نعمة من ربنا صح والحقيقة انها مش نعمة الحقيقة ايه ابتلاء هي دي عشان كده قلنا اللهم ارزقنا الفهم عنك اللهم ارنا الامور على حقيقتها قلت له أكبر حاج أكبر مشكلة يا عم أحمد ربنا يرزقني وإياك حسن الخاتمة ويعجل لي بذلك ويجمعنا في الجنة نخلص من الدنيا دي وقرفها قلت له امبارح أكبر مشكلة مش إنه ما بيفهمش إنه بيفهم غلط المشكلة مش إنه ما بيفهمش المشكلة إنه إيه بيفهم غلط والمشكلة الأكبر إنه بيفكر إنه بيفهم يعني هو ما بيفهمش وبيفهم غلط وبيفكر انه بيفهم فدي مصيبة كبيرة جدا اللي يفهم بقى او الراجل الابرص ده لما جاله الملك لو هو خطر بباله لحظة واحدة ان ده ملك من عند الله وجاي يمتحنه كان ايه كان عمل حسابه قالوا لا يا عم انا بحب ربنا وانا راضي بقضاء ربنا انا كده كويس مش عايز منك حاجه مع السلامه لكن لا يوفق للصدق الا الصادقون عشان كده سيدنا ابراهيم لما جاله جبريل وهو بيرمى في قال له الك حاجه انتوا عارفين القصه دي ولا اقولها عارفينها كلكم حافظينها اه قالوا نعم نعم نعم نعم صلى عليه صلى الله عليه وسلم القصه دي وان كان سندها ضعيف او ملهاش سند الا الامام الا ان الامام احمد استدل بيها قال ايه ان جبريل ان حين وضع ابراهيم في المنجنيق سيدنا ابراهيم لما كسر لهم الاصنام احنا كده هنرجع لحد سيدنا ادم سيدنا ابراهيم عليه السلام لما كسر لهم الاصنام قالوا نعمل ايه نعمل ايه لا الحته اللي قبل دي قالوا مين اللي كسر ده هاتوا ابراهيم جاء سيدنا ابراهيم انت كسرت قال لهم اسالوهم فاسالوهم ها ان كانوا ينطقون قال لهم ايه الوقت مش انتوا دول بتعبدوهم ينفعوكم ويضروكم طب اسالوهم رجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الظالمون شوف ربنا يقول ثم نكسوا على رؤوسهم هي دي دايما آه الهوى والشهوات والاوهام والدنيا تخليك تغير رايك وانت عارف الحق شاهد نعمل ايه الراجل ده عايزين نخفيه كان عود كبريت ب... ببلاش يولع في سيدنا ابراهيم صح ولا لا لكن عملوا ايه يقال في الاسرائيليات انهم فضلوا خمس سنين يلموا حطب وحفروا حفره ضخمه جدا وكانت المراه تحمل فتجمع الحطب وترميه علشان تقربا الى الاصنام في حرق ابراهيم تقربا الى مش عارف مين في كراهيه مين الشاهد لما ولعوا النار طب يرموا فيها ابراهيم ازاي ما حدش بقت على بعد مثلا كيلو ما حدش قادر يقرب منها عشان الصهد طب يرموه ازاي فجالهم الشيطان وعلمهم اختراع اختراع المنجنيق المنجنيق ده زي المدفعيه اه فالمنجنيق يحطوه اوب رموه فهم رامينه وهو في السماء سيدنا جبريل جاله قال له يا ابراهيم الك حاجه لا اله الا الله ها اشيل النار احطها عليهم اشيلك من منجنيق اطلعك السماء الك حاجه قال اما اليك فلا قال له منك انت مش عايز حاجه قال له اما اليك فلا اما منك انت انا مش عايز منك حاجه قال له فسل الله قال علمه بحالي يغنيه عن سؤالي قال له مش هو شايف قلنا يا نار كوني بردا خلصت فهمت يا رب تروح النهارده فاهم هي دي أراد الله أن يبتليهم إذا عشت الدنيا دي وأنت فاهم كلها يومين ابتلاء يعدوا زي ما يعدوا بقى كلنا إيه شربنا إيه عشنا فين نمنا إزاي عيان سليم تعبان مرتاح مظلوم إلى آخره ولا الكلام ده يفرق معاه كل القضية يتعلق بنظر الله إليه هو راضي بس اللهم ارضى عنا يا رب قال أي شيء أحب إليك قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس لون حسن إخوتي عبادة الجسد في زماننا بقت خطيره النهارده الواد بقول له انت مش لابس طاقيه ليه؟ قال لي بيبقى شكلي وحش. شكلك وحش قدام مين؟ لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسر الرأس قط عمره ما حد شافه من غير طاقية إلا في حج أو عمرة وهو محرم طبعا أو أهل بيته أثناء الغسل وده مقطوع به لذلك زي ما بقول لك انا بقول بس الجواب على ايه ما هو بتقول لي هتطير شعري ما هو طار وخلاص كلهم صلع والبقاء للاصلع فالشاهد ايه الناس اللي خايفه على شعرها يطير ايه الشعر الشعر شعر اللحية جمال الرجل سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب يبقى طول الشعر ده عند النساء مش عند الرجالة النهاردة بقى النسوان هم اللي يقصوا والرجال هم اللي يطولوا حاجة عجيبة يا أخي والله في عصر انقلبت فيه المفاهيم وانقلبت فيه معايير الجمال عصر يعني أحب فيه القبح للأسف الشديد شاهد إيه؟ إنه قال له لون حسن وجلد حسن الكلام ده ما يهمش الرجالة قلت كتير الراجل مش ب مش بحلاوته مش بجماله مش بلون عينيه مش ب مش ببياضه ولا سواده قلت لكم قبل كده قلت لكم سيدنا بلال كان لونه اسود بس كان اجمل من كل من ناس كتير جدا اجمل من ناس كتير سيدنا بلال شاهد ايه كان سيدنا اسامه بن زيد كان فيه دمامه بس كان حبيب سيدنا النبي ايه رايك تبقى دميم وحبيبه يا ريت هي دي القضيه مش قضيه دميم وجميل مش قضيه الجمال ده مش مش قصه الرجال الرجال الرجل قوته في عقله الرجل قوته في فتوته الرجل قوته في مواقفه الرجل قوته في دينه الرجل قوته بالله بالله بالله تبقى قوي الشهد قال له لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس فمسحه فذهب عنه ودايما بتاع الدنيا يا عم الحاج ما بيسكتش لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى له ثانيا ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا يا دي محمد أما اللي ملوش ما بيتمناش أصل لو كان له واديا عايز التاني واثنين عايز التالت لكن اللي ملوش هو بيحمد ربنا خلاص انتهينا مش مش عايز ما عندوش لكن اللي ده بيستكتر فلما لقاه مسحه قال والمال قال والمال انا بقول له يا ابني انت محتاج حاجه قال اه طب كده كفايه طب والبيت والمال قال أي المال أحب إليك قال الإبل فأعطي ناقة عشراء وقيل يبارك لك فيها فأصبح ولديه واد من إبل قال له ع- لما قال والمال شوف الشهوة دي يا دي يا محمد بتلاقيها في قلبك الحتة دي ان دايما تقول يا سلام لو الواحد يبقى عنده آه، آه، وادي من آه، م- من من شيفورليه نفسك في كده لاقيها جواك اقطعها طهر قلبك منها اللهم انا نعوذ بك من الدنيا ال- الحديث عايز وقفه وانا شايف الساعه بقت عشرة وكلكم وراكم ارتباطات طبعا بشوات و... فأنا عايز بس قبل ما تمشوا رجاء آه، أسمعكم أولا آه، قصيدة للتوبة وبعد كده هنسمع الصلاة على النبي من الشيخ محمد جابين اتفضل الشيخ عبد الله كامل وعايزكم تستمتعوا معايا الشيخ عبد الله آه، آه، أخويا وحبيبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخنا وحفظه وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بعمره وأن يبارك لنا في علمه وبارك الله فيكم جميعا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر الجنة
يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان يا سلعة الرحمن ما لا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراجل سفلة الحيوان يا سلعة الرحمن أين المشتري يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالبهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالدهر قبل الموت ذو إمكان يا سلعة الرحمن يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان يا سلعة الرحمن أن العين قد عميت فلا سد ربك المعروف بالإحسان
يا رب واسأله إيمانا يا رب واسأله إيمانا واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب
يا رب يا رب نسألك إياه واسأله إيمانا يباشر قلبك المحجوب عنه لتنظر العينان واسأله نورا واسأله نورا واسأله نورا هاديا يهديك في طرق المسير إليه كل أوان جزاك الله خيرا جزاكم الله خيرا أنت تفضل فتح الله عليك شيخ جميل جزاك الله شيخ خير جميل.
اللهم إنا نسألك بصيرة ونورا آمين يا رب اللهم ارزقنا بصيرة ونورا سيد محمد جابين والصلاة على النبي الأمين
وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمدا وأراد ربه وأراد ربك أن يجلي رحمة في الكون فاختار النبي محمدا صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وسلم
ما إذا طل على الوجود ضياؤه ما إن أطل على الوجود ضياؤه حتى أنار العالمين إلى الهدى
صلى الله عليه وسلم
يا صاحب الخلق العظيم يا صاحب الخلق العظيم ومالك القلب الرحيم وللمكارم مبتدا أتلى عليك الله في قرآنه
أشهد أتلى عليك الله في قرآنه أتلى عليك الله في قرآنه فلأنت ينبوع الفضائل والندى ماذا أقول ماذا أقول
كده عايز اجاوب عليهم انا بشكر الاخ اخ طالب في كليه التربيه بيستاذن انه ما يحضرش درس الاربع الفتره اللي جايه لان عنده امتحانات وانا بقول له آه خلاص انا مسامح ما تحضرش بس بقول ان ممكن نحضر ونستعين بالله سبحانه وتعالى ويبقى يوم الاربع ده هو يوم الاجازه من المذاكره اخ سال سؤال لطيف بيقول ايه ما الحيله لضبط القلب ضبطا اوتوماتيكيا ليتعلق القلب بالله والجواب على نفس المستوى استعادة ضبط المصنع مش هي كده في كده استعادة ضبط المصنع رجعه تاني زي ما ربنا ضبطه اصلا ازاي انك انت تتخلص من كل الايه من كل ال- المحسنات اللي انت حطيتها عليه يعني كل حاجة دخلتها في قلبك طلعها بره وسيبه على اصله كل مولود يولد على الفطرة جاءوا تاني على الفطرة يبقى زي الفل بكرة غدا تبدأ ال- الأيام القمرية لشهر جماد الأول 13 14 15 اللي هم خميس وجمعة وسبت ضيف عليهم حد واثنين يبقى الكلام زي الفل ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.
هنا هنا مدرسة ربانية مدرسة ربانية من مدرسة الربانية نتحدث رباني